ما جابك ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك يا جاري على الشر غير الشر ما جابك ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك عودت دايما لسانك على الغلط وسبب تاكل وتشرب ولا لكش عمل وسبب وفي اقرب الناس تعيب والعيب ملوش سبب وجايب لابوك التعب ويا ريته ما جابك الكذب لو خال الكذب لو خال مرة التانية ما يخلش الكذب لو خال مرة في التانية ما يخلش زي السحاب اللي حجزه الشمس ما تخلش ولو مش غراب جنب الصقر ما يخلش الكذب لو خال مرة التانية ما يخلش زي السحاب اللي حجزه الشمس ما يخلش ولو مش غراب جنب الصقر ما يخلش ابو عين فرغك كتير في نظره مقلولة ابو عين فرغك كتيرة في نظره مقلولة والبركة عنده في رزق حلال مقلولة ومن دناءته تلاقي قيمته مقلولة وتوب الرجولة على الاندال ما يشيلش الدنيا غدرت الدنيا غدرت وليه لمحبة الناصر ومن الخيانة معرفة حبة الناصر ومتعت ناس غشوا حبة الناصر الدنيا غدرت وليه لمحبة الناصر ومن الخيانة معرفة حبة الناصح ومتعت ناس غشوا حبة الناصح انا تهت يا ناس ومالي عالراضي جابت انا تهت يا ناس ومالي عالراضي جبيت كرمت امرار وعندي في الديار جابت قدر الملح والقبيح تقاوي الوحش جابت والارض عابت وخابت حبة الناصح يا عين سيب الرضي عن مجلسك بعديه هتتعبك قعدته وهيفرحك بعديه دايما بينسى الجميل يقصر معاه بعديه يا عين سيب الرضي عن مجلسك بعديه هتتعبك قعدته وهيفرحك بعديه دايما بينسى الجميل يقصر معاه بعد ايديه طلع لي فيها وشايل في العلا نفسه وشال حمل الغرور لما قطع نفسه الكبر توه ثوابه والغرور نفسه والندل عامل في نفسه لم احد بعديه بحر الكرب عند ناس بحر الكرب عند ناس جهل البرور طافي بحر الكرم عند ناس جهل البرور طافي وخاين العيش لو شفته عليه طافي الشح ما يجودش لو عنده الذهب طافي العمر لم يسقط توب النبالة انا قصير العمر لم يستر ومنه بيبان ابيح العيب لم يستر يشبه لألم قصف في الخط لم يسطر طب الندالة قصير العمر لم يستر ومنه بيبان قبيح العيب لم يستر يشبه لألم قصف في الخط لم يستر بيخاف ولا يختشيش وهو للفتن دساس يستهفى دايما ويركب مبدأه دساس وساعة الجد يهرب تلتقيه دساس طول عمره هلاس بوسط الناس لم يسقط ابو اللسان الطويل باعه يعوز كسره عمال بيعيب ومش لاقي احد كسره يشبه لتعبان ودماغه يعوز كسره ابو اللسان الطويل باعه يعوز كسره عمال بيعيد ومش لاقي احد كسره يشبه لتعبان ودماغه يعوز كسره بالفتنة شغال وفي حب الكمال ملهوش غير المظاهر وغير المسخرة ملهوش اصل المعون النجس غير النجس ملهوش زفر ولا يطهروش ابدا خلاف كسره ابعد عن اللي افترى بعد السماء على الارض من طبعه فتان وبينشر اذاه على الارض بتكرهه الناس وكمان الحصى على الارض ابعد عن اللي افترى بعد السماء على الارض من طبعه فتان وبينشر اذاه على الارض بتكرهه الناس وكمان الحصى على الارض بيعشق المعصية وعلى الفساد انجر وناسي غدر الزمان طاوع هواه وانجر اهو خد جزاء الافترا ورجع ورا وانجر جه يبطر الشر ما طلعش النبات من الارض مركب في بحر الطمع تغرق ولو فرغة قلوعها دايبة ودايما بالهوى فرغة وان شتمك الندل سيب للراضي فرغة مركب في بحر الطمع تغرق ولو فرغة قلوعها دايبة ودايما من الهوى فرغة وان شتمك الندل سيب للراضي فرغة اللي ما عندوش ادب عمره ما يخشى ملام بيلوم على الناس وهو كله عيوب وملام على الفاضي دايما لسانه طول وملام ومهما بيقول كلام اهي كلمته فرد بكرة يقصر على صاحبه يضيق عرضه قماشه مغشوش ومهرية فيت العرض توب الطمع انطول ما يعجبك عرضه ما هو بكرة يقصر على صاحبه يضيق عرضه قماشه مغشوش ومهرية فيت العرض وكل طماع في طريق الجشع بيدوس في الوحل من غير ما يدرى من عماه بيدوس تلقاه يبخ العسل وعلى النعم بيدوس وعشان حب الفلوس ممكن يبيع عرضه يا بوش مكشوف ما يخشى العيب وفضيحه مليان بجاحه وقله ذوق وفضيحه اسأت للناس وفعلك همن وفضيحة يا بوش مكشوف ما يخشى العيب وفضيحة مليان بجاحة وقلة ذوق وفضيحة اسأت للناس وكلك هم وفضيحة لو كان حدك دم كنت تنكسب حبة وصوتك اللي بيعلى تخفضه حبة عمال تهجس عشان ظهرك عطاك حبة لايمها حبة كفاية جلسة وفضيحة دار العويل ضيقة لو كان لها مية باب الضيف يخبط عليها ما ينفتح له باب صاحبها مغرور وفاتح للمظاهر باب دار العويل ضيقة لو كان لها مية باب الضيف يخبط عليها ما ينفتح له باب صاحبها مغرور وفاتح للمظاهر باب اوعى تناسب عويل اصل النسب شباك لسان بنته الطويل زي الحصان شباك نحصلك هم سمار غدرها شباك تسد لها شباك تفتح من وراك ميت باب الدنيا يا حائدين بغرورها حصرتكم فرشت فساط الطمع وبتطوي حصيرتكم ونفوسكم من جهلها في الشر حشرتكم الدنيا يا حائدين بغرورها حصرتكم فرشت بساط الطمع وبتطوي حصيرتكم ونفوسكم من جهلها في الشر حشرتكم يلي حداك وتمني الطيبة بتدوه ومركب الحق في بحور الطمع بتدوه ادي انتوا خبتوا يا جهلة والعقول بتدوه ايه اللي خدتوه قولولي غير حصرتكم يلي اشتكيت من الزمن هو الزمن بدو ايه يلي اشتكيت من الزمن هو الزمن بدو ايه كمثل عيان مش لاقي طبيب بدو ايه ما دمرتش الشفا يبقى الطبيب بدو ايه يلي اشتكيت من الزمن هو الزمن بدو ايه كمثل عيان مش لاقي طبيب بدو ايه وما دمرتش الشفا يبقى الطبيب بدو ايه بتبقى كسلان وعاوز تغلب الشاطر وتبقى غفلان وعاوز تسبق الصاحي بتبقى كسلان وعاوز تغلب الشاطر وتبقى غفلان وعاوز تسبق الصاحي وبتحسد اللي انسعد وتعيب الشاطر تحقد على اللي نجح وتغلط الصاحي واحد على اللي نجح وتغلط الصح وتفحت البيت لاجل توقع الشاطر وتضعف عزيمة القوي وبتتعب الصاحب العيب ما هوش عالزمن ده انت اللي كلك عيب العيب ما هوش عالزمن ده انت اللي كلك عيب لو نيتك مخلصة كان ربنا ساعدك لو نيتك مخلصة كان ربنا ساعدك من الفتنة بين العباد لكل لحظة عيب الشر غلبك وإبليس اللعين ساعدك ما جاش عليك يوم فيه نفسك تقول لك عيب والجهل أثر دراعك وانت انا ساعدك الجهل أثر دراعك وانت انا ساعدك بتسأل الناس ومررت السؤال تلقاه الهم جبته لنفسك والعذاب تلقاه وفي النهاية اللي مكتوب لك نصيب تلقاه الامر لله والعبد الضعيف بدو ايه عديمة الاصل تحكي السر لجيرانها
ايوه الموت على دي والنبي عم الحاج وتشكي جوزها اوعى تتقطع على المأمون
عديمة الأصل تحكي السر لجيرانها بتشكي جوزها وبتعيب فيه لجيرانها غرقانة في الخير وبرضه تشكي لجيرانها يا مناس بتدون على الأصل الراضي طبيت وقعت واقعة مشومة وعلى الخسيس طبيت وبنته تستقبلك بالهم لو طبيت وبتخرب البيت وتوديه لجيرانها لكن الاصيله لكن الاصيله بقى تحب الخير لجيرانها بتعز جوزها وتشكر فيه لجيرانها على الملح بتعيش ولا تشكيش لجيرانها لكن الأصيلة تحب الخير لجيرانها بتعز جوزها وتشكر فيه لجيرانها على الملح بتعيش ولا تشكيش لجيرانها وعفة النفس بتزيدها دلال وجمال بتشيل حمول الزمن والصبر صبر جمال وتصون شرفها إذا غدر الزمن وجمال واحسن الحال بتتمناه لجيرانها
Thank you.
وياك عيانة يلي مراتك من الاسياد عيانة خدم- خدعاك على طول خدعاك على طول تملي تقول عيانة والحبل زمنك ما هيش وياك عيانة انفق لنفسك بقى يلا كفاية عار مراتك اتدلعت بكرة تجيب لك عار عشان الاسياد بتتزين ما تخشى عار ترمح على الصار لكن في الدار عيان دجالة تدخل على النسوان حيلتها
عشان خاطر ابو طارق والنبي المواد ده والنبي الكلام ده من الغنية بتاخد اللي حيلتها ولو فقيرة تبيع في الدار حلتها دجالة بتخيل على النسوان حيلتها من الغنية بتاخد اللي حيلتها ومن الفقيرة تبيع في الدار حلتها يا سواد ليلها يا ويلها اللي تعرفها بتخلي الاسياد والعفاريت تعرفها افكارها شياطين والمجانين تعرفها مهزول شرفها وعامله النصب حيلتها دايما عديمة الرباية تخيب حجتها بتهمل البيت ولا بتقضيش حاجتها واذا كانت هتحج ما هتنفعش حجتها دايما عديمة الرباية تخيب حجتها بتهمل البيت ولا بتقضيش حاجتها لو جت هتحج مش هتصح حجتها دلعها مايص ودايما للنعم ترفص تشبه لبغلة اذا وجدت كرم ترفص تفضل تزين في روحها وفي الحرير ترفص لو عايزة ترقص تجيب الصرح الجد راجل يحب الحلال ويحب اكل العيش ان رحت بار وهتشبع قبل اكل العيش وبيجتهد في العمل يسعى لاكل العيش راجل يحب الحلال ويحب اكل العيش ان رحت بار وهتشبع قبل اكل العيش ومجتهد في العمل يسعى لاكل العيش اما اللي بطران عن نعمه وليها رفص الرزق يجي لحد وله برجله رفص غاوي النميمة وله غاوي الحرام ورفص ومدام يحب النجس عمره شبع بالعيش
والنبي حاج والنبي عشان خاطر عشان خاطر ابو طارق اطلق اطلق والنبي الحته دي من تاني
راجل يحب الحلال ويحب اكل العيش ان رحت بار وهتشبع قبل اكل العيش وبيجتهد في العمل يسعى لاكل العيش اما اللي بطران عن نعمة وليها رفص الرزق يجي لحد وله برجله رفص غاوي النميمة وله غاوي الحرام ورفص ومدام يحب النجس عمره شبع بالعيش نهاية السوق الخيبان عاكس مراية السوق الخيبان عاكسها بيشتم امه وعلى المصروف عاكسها وفتحة قميصه لحد السر عاكسها مراية الذوق الخيبان عاكسها بيشتم امه وعلى المصروف عاكسها فتحة قميصه لحد السر عاكسها على النص يا واقف ونظره على البنات يضرب ساعة يصفر وساعة على الكفوف يضرب وسايب اخته وادمها في الحارات يضرب وهو يهرب اذا شاف حد عاكس جهلك يا جاهل مع العلماء هيعمل ايه وطولة لسانك مع العقلاء هتعمل ايه وسهم طيشك مدام خايب هيعمل ايه جهلك يا جاهل مع العلماء هيعمل ايه وطول لسانك مع العقلاء هيعمل ايه وسهم طيشك مدام خايب هيعمل ايه سبت الدقاوي النقية وجبت غيرها عبل تلفت زرعك وهي ارضك ملانة عبل تقف قصاد اعفى منك هي الحكاية عبل لو طرحة ينطح جبل قول لي هيعمل ايه يا ابو اللسان الطويل انت بقيت فشار في الباع بتكذب وتحلف ميت يمين فشار سألت عنك قالوا لي صنعتك فشار يا ابو اللسان الطويل انت بقيت فشار في البيع بتكذب وتحلف ميت يمين في الشارع سألت عنك قالوا لي صنعتك فشار الكذب ويا الطمع من المجتمع نسفوك والعند والشر في وسط الرجال نسفوك والخلق ذموك من فعلك ولا نصفوك والكل عرفوك وبيقولوا معاليك فشار يلي كلامك عسل والقلب مليان شوك بتستلف ورد وترده لصاحبه شوك الشر بيريحك والخير يشكك شوك يلي كلامك عسل والقلب مليان شوك يا حبي يا صلاة النبي.
بتستلف ورد وترده لصاحبه شوك الشر بيريحك والخير يشكك شوك علامة الغاز من حقدك عليك ظهرك وقلة البخت من طبعك عليك ظهرك الورد لو صح يبقى العود فيه زهرة والصمت لو صح شجرة ما تطرح الا شوك غاط المنافق بدر فيه النفاق بالزور دايما يحب الضلال بدل الحلال بالزور وينشف البحر لو كان له غرض بالزور غاط المنافق بدر فيه النفاق بالزور دايما يحب الضلال بدل الحلال بالزور وينشف البحر لو كان له غرض بالزور ابليس ونفسه على الاخطاء شادينه وكمان حبال الاذى على الشر شادينه ده اللي بيعيب واهل العيب شادينه ويقل دينه ويحلف ميت يمين بالزور قلة كلامك معلت عنقذه افضل والضرب بالسيف عن كلمة لئيم افضل وان جد صاحب تشوف ابن الاصول افضل اللي بكلامك معلت عن قصه افضل والضرب بالسيف عن كلمة لئيم افضل وان جبت صاحب تشوف ابن الاصول افضل سهل امور العباد وفكها فك وربطة الخصم شوف واعرف ليها فك واعمل حساب الصحيح لحسن تعوز فكة دي الدنيا سكة فيها المشي السليم افضل ارض المنافق ما تبنيش عليها عتاب ارض المنافق ما تبنيش عليها عتاب يختل فوقها الاساس مهما علي له عتاب زي العويل اللي لم يقبل لحد عتاب ارض المنافق ما تبنيش عليها عتاب يختل فوقها الاساس مهما عليله عتاب زي العويل اللي لم يقبل لحد عتاب سيبك من اللي الزمان اداه وعطاله ولما حال عدل نفخ الغرور وملاه سيبك من اللي الزمان اداه وعطاله ولما حال عدل نفخ الغرور وملاه من بعد ما كان ياخد احسان وعطاله من كف غيره شبع جوفه الكبير وملاه من كف غيره شبع جوفه الكبير وملاه ونسي اللي فنجر عليه في الضيق وعطاله نسي اللي فنجر عليه في الضيق وعطاله ابليس جاب كاس نوهوله بايديه وملاه الندل طبعه الخيانه الندل طبع الخيانه مش غريبه عليه الندل طبع الخيانه مش غريبه عليه يرضيك من اجل علة وبعدها يعاديك وعفة النفس والنخوة غريبة عليه معرفته علشان غرض تجلب مرض يعديك وتوب الرجولة اذا لبسها غريبة عليه وعند شدة تلاقيه من غير سبب يعاديك عند شدة تلاقيه من غير سبب يا علي الندل سيبه ما تفتحلوش موضوعه عمره ما رجع امانة حداه موضوعه عمره ما رجع امانة حداه موضوعه لكن الجمايل حنا من الاصل موضوعة واللي شبع بعد جوعة ما عليه عتاب